السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام وبقول كل مرة لأني بحلم أن كل شاب من شباب المسلمين يكون في عفة يوسف عليه السلام وأحلم أن كل المسلمين يكونوا في رحمة وعدل وعفو سيدنا يوسف عليه السلام وبحلم أن كل المسلمين ربنا يمكن لهم مرة تانية زي ما مكن ليوسف عليه السلام عشان كده سميناها يوسف الأحلام النهاردة الحلقة رقم تسعة والنهاردة تسعة رمضان كل عام وانتم بخير وربنا يا رب يجعل أيامكم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه شفنا في الحلقات اللي فاتت قد ايه اخوة يوسف كانوا بيكيدوا له المكائد والحسد والضغينة والحقد اشتغل عليه بشكل غير عادي ربما زي ما قلنا لانه جميل جدا جدا واوتي شطر الحسن والجمال وربما لانه كان ذكي جدا ولماح جدا وربما حس ان هو يعني كان قريب جدا الى قلب ابيه يعقوب وان كان سيدنا يعقوب عليه السلام كان يتعامل معهم بالعدل التام لكن هي المسألة مسألة ان زي ما قلنا يا جماعة شيء طبيعي جدا لما يكون واحد عنده اولاد كبار ومنهم ضمنهم طفل صغير شيء طبيعي ان هو يدلل الصغير كما سئلت المرأة من أحب أولادك إليك قالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع بدأ إخوة يوسف عليه السلام بدأوا يدبروا له المكائد والمؤامرات عشان يتخلصوا منه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يقوم واحد منهم يقول لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب خلاص اتفقوا على إن هم يرموه في مكان بعيد ويحطوه في بير علشان يبعد عن أبوه وعلشان يخلو لهم وجه أبيهم وإن هم بقى يبقى هم يعني اللي مدللين وهم اللي محبوبين ومقربين إلى الأب اللي هو يعقوب عليه السلام وبدأوا يدبروا للمؤامرة ديت وراحوا ليعقوب عليه السلام ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون فيعني وضح لهم مسألة يعني قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به أنا ما أقدرش أستغنى عنه وأخاف أن يأكله الذئب وإيه وأنتم عنه غافلون هو كان عنهم بالذئب هو خايف عليه منهم هم مش من الذئب لكن كان يعني عن ذلك بكلمة الذئب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون خلاص اتفقوا خلاص وخدوا الموافقة الأخيرة من والدهم يعقوب عليه السلام إنهم ياخدوا يوسف عشان يعني يلعب ويرتع ويمرح معهم ويأكل معهم ويخرج في هذه الرحلة إلى المكان ده خلاص فلما ذهبوا بيه وده بقى بداية الحلقة بتاعت النهاردة تعالوا نشوف ازاي سيدنا يوسف عليه السلام اخواته كادوا له المكائد لحد ما وصلوا ان رموه في البئر في غيابة الجب شوف كلمة غيابة الجب تحس ان هم رموه في مكان صحيح جدا في مكان بعيد تحس بقسوة شديدة جدا جدا وان يعني مش ممكن ده يتعمل مع طفل صغير عنده لا يتعدى ال 12 سنة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وشوف كلمة وأجمعوا هم عشرة وأقوياء وكبار وهو صغير ورغم ذلك أجمعوا يعني العشرة مفهومش واحد حنين مفهومش واحد قلبه رحيم أبدا الكل كان قلبه قاسي جدا جدا على يوسف عليه السلام شوف كلمة وأجمعوا مفيش واحد فيهم حتى هم خارجين يعني ضميره كده أنبه قال لهم طب يعني طب حرام عليكم طب يعني ده لسه صغير يعني يعني ارحموه ده يعني وبعدين في النهاية ده أخوكم هو ده حد غريب ده اخوكم ازاي تعملوا معاه كده طب بلاش عشان خاطر هو طب عشان خاطر ابونا يعقوب عليه السلام ازاي ان احنا نخلي قلبه يتحسر على على ضياع ابنه وده ابنه المحبب اليه القريب اليه ليه تعملوا معاه كده ورغم ذلك لم يجدوا واحدا منهم يقول اي كلمه فيها شيء من الرحمه وتخيل معايا بقى اخويا وحبيبي وهم واخدين وهم عشرة اقوياء واخدين يوسف عليه السلام الغلام الصغير المسكين اللي لا حيلة له تخيل كده أنا عايزك تتخيل في أرض الواقع تخيل عشر رجالة مسكين غلام صغير والكل عمال بينهروا بقسوة وعمالين واخدين وشادين وهو بيصرخ طب واخديننا على فين طب أ... طب أعمل إيه طب فين المكان اللي قلته هلعب فيه فين الاكل اللي قلتوا ان هاكله طب فين الفسحه اللي انتوا بتقولوا عليها وهم عمالين يشدوا فيه ويجروا فيه يمين وشمال وهو عيني ضعيف لا يملك لنفسه حول ولا قوه منظر يبكي منظر والله يدمي القلب ان انت تتخيل كده غمض عينيك وتخيل طفل صغير وعشر رجال عمالين يجروا فيه لو انت شايف المنظر ده قدامك وانت شايفهم بالمنظر ده اظن انك هتنفعل فتقول حرام عليكم ما ينفعش يا جماعه حد يعمل كده في طفل صغير بالمنظر ده ده ازاي قلوبكم يعني يعني يعني طوعتكم ان انتوا تعملوا حاجه زي كده وتخيل حبيبي في الله وهم بيلقوه في البئر وهم منزلينه في البئر وهو نازل في البئر و- وسبحان الله وبعدين البئر مليان حيات وعقارب ومليان أفاعي ولو طلع من البئر و- وسابوه بعد كده هيجتمع حوله الذئاب مصيبة كبيرة جدا وده طفل صغير يعني يعمل ايه وتخيل وهم فوق ده كله كمان وهم بيخلعوا القميص بتاعه طب سيبوني القميص بتاعي طب الدنيا برد طب لا اتحمل طب سيبوني حتى اداري جسمي سبحان الملك يعني عنف شديد جدا وقسوة عجيبة لا تخطر على قلب بشر أنا مش مصدق نفسي إن في ناس في الدنيا ممكن تكون قلوبها قاسية بالمنظر ده إن ده أخوهم أخوهم الصغير يعني المفروض إن هم يكونوا أرحم الناس وأرأف الناس بيه ومع ذلك بكل أسف الكل كان بيشد عليه والكل كان بيغلظ عليه والكل كان بيقسو عليه في النهاية حد ما وصلوه ان هم رموه في البئر وهم راجعين وتخيل يوسف عليه السلام وهو حريص كل الحرص ان هو يداري جسمه بالقميص عشان كده كان بيشد القميص لاخر لحظة وبيت- يعني كان بيتمنى ان هم حتى يسيبوا القميص يداري نفسه وقارن بين سيدنا يوسف وهو يعني غلام صغير حريص على ان هو يداري جسمه قارن بينه وبين فتاة النهارده مسلمة وتحمل اسم مسلمة ورغم ذلك بتمشي وهي لابسة الاسترتش والبادي وال- والميني جيب والميكرو جيب ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يا رب يتوب على كل نساء المسلمين اللهم آمين تعال شوف برضه في المقابل أخوي وحبيبي شوف إخوة يوسف عملوا إيه مع يوسف عليه السلام شوف رموه في البئر إزاي رموه في غيابة الجب شوف عملوا معاه إيه وفي النهاية قارن بين هذا الذي حدث مع يوسف عليه السلام وبين الذي يحدث في زماننا هذا اللي هو أكتر من اللي اتعامل مع يوسف عليه السلام قارن بين اللي اتعمل مع يوسف وبين اللي بيعمله النهارده بعض الاخوه مع بعض بعض بعض الناس اللي هم اخوه اشقاء اخ عايز ياكل مال اخوه اخ واخد ميراث اخته واخ بيحاول يدبر الحيل والمؤامرات علشان يحصل على مال اخيه وعشان يحرمه من فلوسه واخ بيحاول يدبر مؤامرات عشان ياخد مال اسرته وان هو في النهايه عايز يرمي اهله في الشارع واخ بيعمل و و- وقطيعه ارحام على اعلى مستوى والمولى عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حقيقي يعني النهاردة احنا شايفين قسوة بين كتير من الناس يعني يندى لها الجبين ويكفي النهاردة مما يدمي القلب ان انت تشوف النهاردة اخ رفع قضايا على اخوه واخت رفع قضايا على ابوها واب رفع قضايا على ابنه وام رفع قضايا على بنتها ومشاكل ومصائب بين الاسر النهاردة في المحاكم كل دوت نتيجة ضعف الايمان ونتيجة ان يعني انكباب الناس او اكثر الناس على الدنيا وعلى امور الدنيا والحول ولا حول ولا قوه الا بالله الدنيا اللي ما تساويش عند الله جناح بعوضه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه عالما او متعلما وان لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء نرجع ليوسف عليه السلام يوسف الان يا جماعه في البئر في الجب في غيابه الجب يا الله في غيابه الجب يوسف عليه السلام ال- الغلام الصغير الذي لا يتعدى 12 سنة ايه قسوة القلوب دي في غيابة الجب دلوقتي يوسف عليه السلام وهيقعد ثلاث ايام ثلاث ايام الساعة الواحدة منها الساعة الدقيقة الواحدة منها كفيلة ان هي تسبب للانسان ازمة نفسية يفضل يعاني منها العمر كله يوسف عليه السلام هيفضل في غيابة الجب ثلاث ايام في عز المحنة ديت بنقول دايما من المحن تأتي المنح في عز المحنة ديت يأتي بقى الروح والريحان ويأتي بقى يعني تطيب الخواطر و- والطمأنينة من عند المولى عز وجل ليوسف عليه السلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون المولى عز وجل أوحى ليوسف عليه السلام في هذه اللحظة ما تخافش وما تقلقش وما تحزنش إن شاء الله ربنا هيعزك وهيكرمك وهينصرك على إخوانك وهيعزك ويرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة وهيجي عليك يوم يا يوسف عليه السلام هتخبر إخوانك دولت بأن أنت يوسف صاحب المركز العالي والمكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة وهم ما يعرفوش أن أنت يوسف فجاءت الطمأنينة والسكينة والروح والريحان والرحمة وال... يعني كل ده جاء ليوسف عليه السلام في عز المحنة العجيبة ديت تخيل كده هو يوسف عليه السلام وهو في البئر في غيابة الجب تعابين حواليه وحيات وعقارب وفوق الذئاب ويأتيه الوحي ما تخافش ما فيش أي شيء في الكون هيقدر يقرب لك لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى وده بيفكرنا يا جماعة بالباخرة السلام 98 يعني مع بعد طبعا الشبه لكن بيفكرني بالناس اللي كانت 48 ساعة مرمين في المية و- و- وحواليهم يعني كل أسباب الموت أمواج وصل طولها لحوالي 10 متر أسماك القرش حواليهم و- ويعني في منهم ناس كانتهم سمك القرش لكن في ناس كتيرة جدا ما قربلهاش سمك القرش أبدا لأن الأمر من المولى عز وجل يعني ما جاش لسمك القرش إنها تأكل أو جاء الأمر بعدم الأكل ما, ما تقربوش زي ما ربنا أوحى إلى الحوت ألا تأكل يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت إني ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء ولكني جعلت بطنك له سجنا فلا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما كما جاء في الأثر سبحان الملك تخيل بقى في, في عز المأساة لناس مرمين في البحر وهم مرمين في البحر والمأساة الكبيرة دي كلها وربنا ينجيهم في هذه المحن محنة ظلمة الليل وكان ساعتها يعني الدنيا يعني ما كانش كان الأمر هلال الدنيا كلها ظلام وبعدين آه، حيتان آه، اسماك القرش مال- ماليه البحر وفوق ده كله معرضين للغرق وفوق ده كله معرضين لل- للموت بالجوع والعطش مش مش لاقيين لا ياكلوا ولا يشربوا 48 ساعة وربنا ينقذهم بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل يوسف عليه السلام هو في محنة غيابة الجب ويأتيه الوحي من عند المولى عز وجل وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ناخد درسين جمال قوي بالحتة الجميلة ديت بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أول درس الله لطيف بعباده مقاليد الأمور بيد الله يلي اتظلمت ما تخافش يلي اتاخد حقك والله هيرجع لك إن شاء الله لو ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة هتاخد حقك كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا تتظلم أخويا اللي اتظلمته وقلبك متقطع وأنا شا- حاسس حاسس كأن دمعتك قدام عينيا دلوقتي وهي نازلة على خدودك وبتقول لي أي والله اتظلمت اتظلمت ظلم كبير شفت في حياتي المر شفت في حياتي حاجات كتيرة أنا حاسس بيك وحاسس بيك يا أختي الفاضلة حاسس بالظلم اللي اتظلمتوه وعارف إن الظلم قد إيه مر وطعمه مر جدا قد إيه يعني لازم يكون عندكم ثقة في الله يا من ظلمتم الجأوا إلى الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه مر رجل برجل آخر قد صلبه الحجاج ابن يوسف هذا الحاكم الظالم فقال هذا الرجل يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين يا رب أنت حليم جدا على الناس اللي بتظلم فيا رب الحلم ده أضر بينا احنا كناس مظلومين فأوحى الله إليه فسمع صوتا يقول إن حلمي إن حلمي على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين الله أكبر تعالوا نشوف بعض القصص لناس اتظلموا يا جماعة يلي اتظلمتوا واتقهرتوا ويعني وضاعت حقوقكم في الدنيا ما تخافوش والله عمر ما الحقوق هتضيع ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون هتشوف قد ايه من خلال رحلتنا مع سيدنا يوسف عليه السلام قد ايه ربنا هيعز سيدنا يوسف خلاص اتاه النبوه وفوق ده كله كمان هيبقى عزيز مصر وفوق ده كله كمان ربنا هيرد له اسرته وفوق ده كله كمان ربنا هيشفي والده من, من يعني يرجع مره تانية بصره بعد ان عمي بعد 40 سنه فراق وكل ده ربنا هيكرمه بيه وهتشوفوا قد ايه اخوه يوسف هيروحوا له هم في غايه الذل والصغار وهم بيقولوا له يعني محتاجين الميره محتاجين الطعام عايزين ناكل وهو اللي بيوزع الاكل على الشرق الاوسط كله يعني عليه الصلاه والسلام تعال نشوف بعض القصص اللي توضح لنا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بينصر المظلوم قال جل وعلا يعني لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب يعني وفي رواية أرفعه الله فوق الغمام ويقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين الصحابي الجليل سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة في يوم من الأيام جت امرأة اسمها أروى بنت أويس في عهد مروان بن الحكم وقالت ده سعيد بن زيد خد قطعة من الأرض بتاعتي وضمها للأرض بتاعه بتاعته فمروان بن الحكم استدعى سعيد بن زيد وده من العشرة المبشرين بالجنة فقال له يا سعيد هل أخذت شيئا من أرض أروى بنت أويس وضممته لأرضك قال أنا أفعل ذلك بعد ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما شبر واحد من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه به يوم القيامة بلجام من النار فلما علم مروان بن الحكم أنه مظلوم سكت عنه وإذا بسعيد بن زيد يدعو على هذه المرأة ويقول اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فيأتي يحكي الراوي أنها هذه المرأة الحديث في الصحيحين ان هذه المرأة عمي بصرها وهي ماشية مرة في الأرض بتاعتها وقعت في بئر كان في الأرض وماتت في أرضها كما دعا عليها سعيد ابن زيد القصة الثانية لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما كان واليا على الكوفة وأهل الكوفة اشتكوا ل... ل... يعني لعمر بن الخطاب فعزله عمر بن الخطاب ولكن حب برضه يوضح للناس يعني مكانة سعد ويعرفهم أن سعد بن أبي وقاص أكيد هيكون مظلوم فأرسل وفدا مع سعد بن وقاص ليسأل عن سعد في مدينة الكوفة كل ما يخش مسجد يثنوا عليه خيرا ويقولون والله ما علمنا عليه إلا خيرا حتى ما دخلوا مسجد من مساجد بني عبس ولقوا واحد اسمه أسامة بن قتادة وكنيته أبا سعد ماذا تقول في سعد بن وقاص قال أما إذ نشدتنا خلاص انت بقى أنا عايز عايز أقول كلمة الحق فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية يا نهار أبيض يعني ده كده شر سيدنا سعد يعني لا يسير بالسرية يعني حتى لما بنطلع جهاد هو بيقعد في بيته ولا يقسم بالسوية ما بيعدلش ولا يحكم في القضية ولا يعدل في القضية فقال سعد انت يعني اتهمتني الثلاث تهم طب انا هدعي عليك في مقابل الثلاث تهم دي ثلاث دعوات قال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه خد بالك بقى فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن عاش هذا الرجل زمان طويل جدا ويعني قطل عمره عاش عمره طويل جدا وقطل فقر عاش فقير جدا جدا جدا وكان يجلس أو يقف على الطرقات ويغمز للنساء والجواري ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد في يوم من الأيام برضو كسرى يعني لما حصل ان هو كان باني قصر كبير جدا جدا وبعدين هو باني القصر حب في يوم من الايام ان هو يستعرض ال يعني ال القصر كده ويمشي ويتفرج عليه ويفتخر فماشي مع الجنود والحاشيه وبيلف حوالين القصر فلقى كوخ وانطت معمول في ظهر القصر لامراه عجوز كانت تعمل طول النهار وتأوي إليه بالليل لتنام فيه فقال إن الكوخ دوت ده شوه منظر القصر بتاعي فأمر بهدم الكوخ فلما جاءت المرأة في آخر النهار لكي يعني تضع جانبها في هذا الكوخ فوجدت الكوخ قد هدم فسألت الحرس من هدم الكوخ قالوا كسرى فقالت اللهم إن كان قد هدم كوخي فأين كنت أنت فغضب الله عز وجل لها فقام ابن كسرى على أبيه كسرى فذبحه في تلك الليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني أليس الله بكاف عبده الله أكبر إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته واقرأ قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله أكبر تعال نشوف ثلاث آخر ثلاث حكايات بسرعة كده عشان تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ينصر المظلوم سبحانه وتعالى كان في رجل فقير جدا جدا وكان يعني شغلته كان صياد سمك فكان يروح يصطاد سمك وبعدين يبيع السمك ويجيب أكل لأولاده ويرجع البيت عشان يأكل أولاده في يوم من الأيام اصطاد سمكة كبيرة جدا ففرح بيها وهو راح عشان يبيعها في السوق ويجيب بدلها أكل قبل واحد من أعوان السلطان وكان من الجبابرة دخل عليه وراح ضربه واخد منه السمكة عنوة وظلما فالرجل قال اللهم إنه قد تقوى علي وأنت تعلم أني ضعيف اللهم انتقم منه فإني لا صبر لي على هذا حتى إيه حتى ألقاك أنا مش هقدر أصبر إن أنت تنتقم لي منه يوم القيامة أنا عايز أشوف انتقامك منه يا رب في الدنيا الراجل رجع البيت اللي هو الراجل اللي سرق منه السمكة وراح رايح البيت وقال لزوجته سوي السمكة السمكة كانت لسه صاحية كانت لسه ما ماتتش فراحت متحركة كده راحت ضرباه بالزعنفة بتاعتها فأصابته المكان الزعنفة كانت سامة فايه أصيب بالسم في إيديه فالمهم راح للطبيب وظل طول الليل يعني يصرخ فالطبيب قال له لابد من قطع الأصبع اتقطع الصباع بعد ما اتقطع الصباع يقدر ربنا سبحانه وتعالى امتد الألم لحد ما وصل للكف فالطبيب أمر بقطع الكف امتد الألم لحد إيديه لحد ما وصل إيه اللي اتقطع إيديه لحد كتفه فواحد قال له ما ظنك يا مسكين أتصبر حتى يقطع جسدك كله يعني اذهب إلى هذا الرجل وتحلل من هذه المظلمة اطلب منه أنه يسامحك فذهب إليه وقال يا أخي سامحني فقد ظلمتك ودخل وراح قبل راسه وقبل إيديه ودفع إليه مال تعويض عن السمكة اللي أخذها فلما رأى هذا الرجل ما حل بهذا الرجل الجبار من البلاء عفى عنه وسامحه لوجه الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده آخر قصتين كان في رجل عجوز وكبير في السن قد بلغ يعني تعدى سن السبعين سنة وكان لا يمتلك من الدنيا إلا خمس فدادين خمس فدادين وكان ملوش حد من الورثة وكان قرايبه كلهم ماتوا وهو الوحيد اللي عايش وكان بيتقوت وبيعيش من الخمس فدادين دي يقدر ربنا سبحانه وتعالى الواحد من شياطين الإنس راح قايم وأراد ان هو يحصل على الأرض دي فيعمل إيه فرح جايب اتنين شهود مزورين هيشهدوا شهادة زور وراح جايب أوراق كده وإيه يعني مزور أوراق بأن الأرض دي ملكه وراح رايح للمحكمة والاتنين شهدوا معاه أن الأرض دي بتاعته والراجل المسكين العجوز ده كانت أوراق الأرض بتاعته كانت ضاعت من سنين طويلة هو مش لاقيها فحكم القاضي بالأوراق اللي قدامه حكم القاضي بالأرض لهذا الرجل المزور فما كان من هذا العجوز إلا أن قال له والله لا أملك شيئا إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل الراجل خارج يا جماعة والله من المحكمة خارج من المحكمة فرحان وهو ماسك الصك اللي خده من القاضي بأن الأرض دي ملكه هو وهو لسه خارج ووراه الشهود ماشيين وراه ولسه خارج وجات عربية مسرعة ضربته حتى مات وهو في نفس اللحظة وطار الصك من يديه فلما رأى الشهود ذلك خافوا على نفسهم ان يحصل لهم نفس اللي حصل للرجل ده فراحوا داخلين للقاضي واعترفوا بالحقيقة وعادت الأرض في التو واللحظة إلى هذا الرجل المسكين العجوز بل وكتب له القاضي صكا بالأرض فضمن بذلك أن الأرض له حتى مات رحمه الله رحمة واسعة آخر قصة توضح لنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بينصر المظلومين قصة مؤثرة جدا كان في شاب فقير جدا يا جماعة من أسرة فقيرة وكان شغال ملاح على مركب قارب صغير كده بيعدي الناس من جزء صغير كده من النهر في إحدى القرى الريفية فكان بيعدي الناس من الشط ده للشط ده وياخد مبلغ بسيط كده مقابل إن هو يعديهم في يوم من الأيام جت امرأة هي وبنتها وبنتها عروسة يعني فالبنت كانت جميلة جدا فشافها الملاح ففتن بها فأمها وهي طالعة كانت البنت راحة في زيارة خالها هي وأمها فالمركب وهي طالعة أمها وهي طالعة فالولد راح إيه مايل على البنت قال لها يعني أنا عايز أتجوزك فقالت له أبي في المكان الفلاني وروح اتقدم لي فقال لها طيب راح بعد كده بعد ما خلص شغله راح لأهله بيسألهم أنا قابلت بنت محترمة ومن أسرة طيبة وممكن أتقدم لها قالوا له احنا أسرة فقيرة ومش لاقيين ناكل وأنت يعني العائل الوحيد لينا وبلاش المهم إيه يعني رفضوا المسألة تماما فسكت الشاب فلما البنت لقت ان هو ما تقدمش خلاص تزوجت بعد ذلك وبعد فترة كبيرة جدا ما عدتش بنفس المكان ده وبعد سنتين أو أكتر من سنتين عدت من نفس المكان وكانت قد تزوجت وقد أنجبت طفلا صغيرا بلغ من العمر سنة وشهرين أو سنة وثلاث شهور وهي راكبة المركب وكانت راكبة لوحدها وراحة في زيارة خالها وإذا بهذا الملاح يسألها أنت اتجوزت قالت له آه إزاي اتجوزت وما استنتنيش قالت له أنا انتظرت إنك تتقدم ما تقدمتش واتجوزت وأنجبت الحمد لله المهم أراد أن يتعرض لها فأبت فلما أبت أخذ الطفل منها عنوة وألقاه في النهر فمات مات قدام عينين الأم والأم بتحترق ألما ولكم أن تتخيلوا ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم أمه ابنها عمال بيقتل بيموت قدامها وهو بيترمي في النهر وهو طفل صغير رضيع يبلغ من عمر السنة وثلاث شهور أو شهرين يعني منظر مؤثر جدا تكاد المرأة يعني أنها تموت من الألم وإذا به يريد أن عياذا بالله يفعل بها الفاحشة فأبت فأخرج سكينا وطعنها عدة طعنات وقتلها وألقاها في النهر ثم غسل المركب بعد ذلك بالماء وقيدت القضية ضد مجهول محدش عارف مين اللي موتهم الشاب ده بقى لسه برضه شغال ملاح عمال بيعدي الناس على المركب كل لما يعدي يا جماعة يسمع صراخ المرأة والطفل كل لما يعدي يسمع صراخ المرأة والطفل لحد ما حس ان هو خلاص الدنيا ضاقت في عينيه فترك هذه المهنة وراح اتعلم بقى الجزارة من واحد جزار وقعد يشتغل معاه لحد ما بقى جزار ويعني مشهور جدا هناك وبدأ كل يوم يعد الذبائح ويذبحها قبل الفجر ويؤمر الصبي بتاعه ان هو يروح يوصل الذبائح للدكان آه يعني وبعد هو بقى يعني ما يقعد شوية كده وبعد الفجر بساعة يروح ويبدأ يفتح الدكان ويبدأ يبيع اللحم في يوم من الأيام كان على موعد مع القصاص الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى كان على موعد مع القصاص مع القصاص في القضية التي قيدت ضد مجهول في يوم من الأيام ذبح الذبايح وأمر الولد خد العربية وعليها الذبايح وداها الدكان وهو راح يغير لبسه عشان يروح الدكان وإذا به فجأة يسمع صوت صراخ اتجه وكانت لسه الدنيا ظلمة لأن قبل الفجر لسه الدنيا ظلمة بيجري ناحية الصوت فكعبل على حاجة ايه الحاجة ديت واحد مقتول هو ما خدش باله فكان هو كان هو لابس لبس الجزارة والسكاكين مرشقها يمين وشمال كده حوالين ايه حوالين الثوب اللي هو لابسه نزلت منهم سكينة على صدر المقتول والراجل كان قتيل كان اتقتل خلاص ومات فإذا به فجأة يجد الناس اتلموا عليه وامسكوا بيه هذا هو القاتل هذا هو القاتل قال لهم والله ما قتلته ده أنا اتكعبلت فيه وسألوه السكينة في إيديك اهيت وأنت اللي قتلته وأنت وقيد إيه القضية دي ضد هذا الرجل وجاء الشر- الشرطة وأخذوه إلى السجن وحكم عليه بالإعدام وهو بيقدم للإعدام يا جماعة بدأ يصرخ ويقول لهم والله أنا ما قتلت هذا ال- هذا الشاب أبدا فابحثوا عمن قتله ولكن هذه هي عدالة الله عز وجل فوالله ليس هذا من عدل البشر وإنما هو عدل رب البشر فإني قتلت امرأة وطفلا قبل ذلك وقيدت القضية ضد مجهول فأنا أحاسب على قتلي لهذه المرأة ولا أحاسب على قتلي لهذا الشاب أما هذا الشاب فابحثوا عمن قتله والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يبقى أول درس نخرج به من الجزئية ديت اللي هي فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون أول حاجة الله لطيف بعباده في عز المحن وفي عز كل المصائب دي أخويا وحبيبي الله لطيف بعباده الحاجة الثانية جبر الخواطر على الله الله ربنا جبر خاطر يوسف عليه السلام وهو في البئر وقلبه منكسر جبر خاطره بهذه الكلمات وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وقبل ذلك جبر الله خاطر نوح عليه السلام لما قال رب إني مغلوب فانتصر جاء جبر الخواطر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وجبر الله خاطر موسى لما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وجبر الله خاطر يونس لما التقمه الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمر الله الحوت أن يلفظه على الشاطئ وأنبت له شجرة من يقطين كانت له ظلا وطعاما وشرابا في آن واحد بفضل الله سبحانه وتعالى وجبر الله خاطر إبراهيم الخليل عليه السلام حينما ألقي في النار فقال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وجبر الله خاطر إسماعيل لما أخذه أبوه إبراهيم عليه السلام ليذبحه وإذا بالحق جل وعلا يقول وفديناه بذبح عظيم سبحانه وتعالى وجبر الله خاطر حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف وضربوه ونزفت الدماء الشريفة من جسده وإذا بغلام من بلاد نينوى من بلاد العراق من بلد يونس عليه السلام يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل ويسلم مجموعة من الجن لما جاءوا إلى النبي واستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا دعاة إلى الجن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بل ولما طرد النبي من مكة جبر الله خاطره فعاد فاتحا منتصرا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وجبر الله خاطر صهيب الرومي حينما ترك ماله كله لله ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بقرآن يطلع إلى يوم القيامة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يقوم النبي ويتلقى صهيب الرومي ويقول ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى وجبر الله خاطر بلال رضي الله عنه وارضاه لما عذب بمكة فيؤذن فوق الكعبة في يوم الفتح في يوم فتح مكة جزاء له على أنه كانت الصخور العظيمة توضع على صدره وعلى ظهره فيقولون له آلات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد وإذا به يصعد على أعظم صخرة على الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي هو من أحجار الجنة الشاهد أخويا وحبيبي إن كان جبر الخواطر على الله فكرت أنت أخويا وحبيبي في يوم من الأيام تجبر بخاطر أي حد من البشر وتسعد أي حد من البشر عشان ربنا يجبر بخاطرك وعشان ربنا يسعدك فكرت في أيامنا الجميلة المباركة ديت فكرت في إخواننا المحاصرين في غزة فكرت في إخواننا في العراق فكرت في إخواننا في السودان في بلاد المسلمين جميعا المحاصرين والمضطهدين والمعذبين فكرت في إخواننا المحرومين في كل مكان فكرت في الفقراء واليتامى فكرت في الأرامل فكرت في الناس المظلومين فكرت تكبر بخاطرهم عشان ربنا يكبر بخاطرك يعني أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم الحقيقة الأيام الأوقات بتجري بسرعة واللحظات الجميلة اللي بقضيها معاكم بتجري بسرعة وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير هنا احترقنا يوسف عليه السلام في الغي... في غيابة الجب نرجع له تاني بكرة عشان نشوف ايه اللي حصل مع يوسف عليه السلام يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته